لرمضان استعد هيئ رقبتك للعتق من النار هيئ قلبك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ قطعنا ذراعان. مشينا الى الله ذراعان ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا فقد تقرب الله اليك باعين يا ترى كيف حال قلبك في حال هذا القرب كيف الخروج بدانا الخروج من صفات النفس الاماره خروج من الطبع الخائف الخائب قال سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين اللهم اجعلنا من المصلين إلا المصلين يبقى زكاة هذا الهلع الصلاة تزكية النفس بالصلاة زكاة هذا الهلع الحاصل في النفس إن هو هلوع إذا مسه الشر جزوع إذا حد هدده ولا حد خوفه يترعب وينقبض وي... وإذا مسه الخير منوع زكاته الصلاة كيف نصلي أيها الأحبة لقد نبهتكم بالأمس مؤكدا أن أسوأ شيء في الدنيا الكذب وأن يوم أزيدك أن أهم شيء في الدنيا الصلاة الصلاة أهم شيء في الإسلام الصلاة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله إنما قدرهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاه فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر ان تلقى الله ولا قدر للاسلام عندك فان قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاه في قلبك الصلاه اهميتها عندك ايه عارف وانت جاي وانت مسافر من اول ما خرجت من بيتك الصبح اذن عليك الظهر ها ساعتها احساس قلبك ايه ها الصلاه الصلاة الصلاة هصلي فين؟ عايز أصلي تهاون في أمر الصلاة الناس اللي بيتهاونوا في الصلاة إنه يجمع ويقصر ويجمع جمع تقديم ويقصر بالتخفيف في الركعات والتخفيف ده راجل مش عارف قدر الصلاة دي كلها رخص والرباني يحب العزائم لأن الله يحب العزائم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه الأصل إن ربنا بيحب أن تؤتى عزائمه عزائم الصلاة لازم أبقى عارف هصلي إمتى وصلي فين ها ده الذراع الثاني ولا الثالث ده الثالث الذراع الثالث نقل الأقدام إلى المساجد الذراع الثالث نقل الأقدام إلى المساجد المشي إلى المساجد الخطوات إلى المساجد وإنك أنت زي ما قلنا في الوضوء لما تيجي تتوضأ اتوضأ يا عم لما قلنا لما تيجي تتوضأ بص لإيديك حس بذنوبك وهي بتخر من عينيك ومن ودانك ومن رجليك كذلك لما تيجي رايح تصلي بص رجليك وحس أن كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة وتكتب لك بها حسنة نقل الأقدام إلى المساجد يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم عارفين قصة الآية إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كان بنو سلمة لهم بيوت بعيدة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يبيعوها وأن يأخذوا بيتا بجوار المسجد فقال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب أثركم خليك بعيد وامشيها كل خطوة بتنفعك كل خطوة بتفيدك تعالوا لنأخذ عشر منارات على الطريق إلى المسجد المنارة الأولى إتقان التؤدة اعلم أخي أنه قلما تجتمع الجودة والسرعة قلما تجتمع الجودة والسرعة السرعة المتسرع اللي بيعمل حاجة بسرعة نادرا ما تطلع جيدة قلما تجتمع الجودة والسرعة قال تعالى لا تحرك به لسانك إيه؟ لتعجل به وقال سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان الصلاة محتاجة إيه؟ تأني وأنت رايح للصلاة محتاجة تأني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا على مهلك بس على مهلك دي يبقى تخرج لها بدري رحم الله سعيد بن المسيب وغيره كثيرون من السلف قال لي أربعين سنة ما أذن المؤذن لصلاة من الصلوات الخمس إلا وأنا في المسجد الناس اللي بتنزل على الإقامة وبتنزل بعد الإقامة وتنزل في الركعات الأخيرة يلا الصلاة يلا يا عم الشيخ نصلي يقول لك معاهم بيقعدوا ثلث ساعة بين الأذان والإقامة على مهلنا النداء للصلاة ليس بالإقامة النداء للصلاة بالأذان مش بالإقامة وشرع بين الأذان والإقامة وظائف وأعمال السنة تحية المسجد السنة القبلية والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد لا يرد وإدراك الصف الأول وإدراك المكان خلف الإمام لو علموا ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يستهموا صليت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتفرغ للصلاة شوف الكلمتين اللي جايين دول عايزهم يخبطوا في قلبك فتفرغ للصلاة وفرغ لها وقتا مفتوحا لا تحاسب الله بالثواني والدقائق هب عمرك ما تقولش اصلا مدين عشر دقايق للصلاه ما تقيموا الصلاه بقى واحنا مش هنصلي النهارده واحد بيقول ايه ده انتوا بتصلوا الظهر في نص ساعه ايه ده والسجود فيه 35 تسبيحه انت بتعد ورايا ما تعدش على ربنا ما تحاسبش ربنا انت عمرك كله بتاع ربنا عمرك كله لربنا تفرغ للصلاه وفرغ لها وقتا مفتوحا لا تحاسب الله بالثواني والدقائق هبه عمرك لا تستعجل في ادائها لا تسرق من خشوعك وتنهب من ايمانك الصلاه بركه الصلاه بركه فاصطبر وتمهل اتنين بسرعه عشان اعمل ايه الدوره بتجري انا خايف لا تخلص مننا وانا لسه ما قلتش حاجه ذراعك اليوم هو الصلاه اثنين التنويع واساس التكرار اول طريق الملل والملل هو الذي يقود الى السهو والغفله في اثناء الصلاه النفس سريعه الملال فاذا كررت نفس الاذكار التي تحفظها وتفكرت في نفس المعاني كل مره ولو انك لا بتفكر ولا بتعمل مللت وهرب منك الخشوع واذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كثيرة ومتنوعة فتخير لكل صلاة ذكرا وعش بين أنوار هذا الذكر هل تعلم أن للركوع أربعة عشر نوعا من أنواع الذكر أربعة عشر ذكر في الركوع هل تعلم هل تعلم أن للسجود بضع وعشرون 22 أو 23 نوع من أنواع الذكر في السجود هل تعلم ولا ما تحفظش أنت غير سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى هو ده المفروض الناس اللي بتهرج في الصلاة إن هو كل صلاته ب والضحى ولم نشرح كل صلاته والتين وإنا أنزلناه كل صلاته هم صورتين بيقولهم في كل صلاة وخلاص لازم يسرح لازم يسرح ده أنا عايزك تعمل ختمة في الصلاة ابدأ من أول البقرة واقرا بآيتين بخمسة بعشرة بس المهم تبقى أنت إيه صليت الركعة ديك بكده والركعة التانية بكده وكمل بقى في كل حياتك يعني في الظهر بادئ الختمة أنا في الظهر وبعدين في العصر وبعدين في الركعة السنة اللي قبل الظهر وركعة السنة اللي بعد الظهر وركعة السنة اللي قبل العصر وركعة السنة اللي قبل المغرب واللي بعد المغرب واللي بعد العشاء وقيام الليل كله ماشي في ختمة واحدة اه ده راجع في المصحف هصلي بإيه؟ اه صلي من المصحف حتى في النوافل لكن ان مقضي حياتك كلها في السنن بجزء عامه طب ما انت لازم تسرح بقى كده ما ينفعش مش هي دي الصلاه لو علمتم لقلتم كما قال الرجل تواضعا ونحن نقولها حقيقه والله اني اخرج من الصلاه وانا اشد حياء ممن قام عن الزنا بخرج من الصلاه وانا مكسور خوف من ربنا ما دي صلاة تعرض على ربنا دي عشان كده شرع لك بعد الصلاة انك تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر من صلاتك دي ثلاثة خذ الكتاب بقوة فالإعداد للصلاة مهم فأتوها بسكينة ووقار واحفظ الجملة دي فأتوها بسكينة ووقار الاستحضار الذهني للمعنى قبل الشروع في الصلاة خطير اهتم بالأمر واجعله من أولوياتك من أولوياتك إنك أنت هصلي إزاي استحضار الذهني أنا عايزك تتخيل وتتصور نفسك كده وانت واقف وحاطط ايديك على صدرك اليمنى على اليسرى ها على الصدر ورقبتك مقطومه بتنظر الى محل السجود وتقنع كتفيك تصور كده في ذهنك شكلك ايه اقف مره قدام المرايه واعمل كده او خلي حد يصورك صوره زي كده وشوفها تخيل بقى نفسك شكلك ايه تصور الذهني تصور شكلك وانت ساجد قرطك في الارض وانفك في الارض وفمك في الارض وبطنك مدلدله في الارض شكلك وانت ساجد استحضار ها الذهني التصور الذهني للعمل قبل الشروع فيه تصور شكل او معنى انك في الارض في السفل وتقول سبحان ربي الاعلى تخيل في السفل انك ما سجدت لله سجده الا رفعك الله بها درجه واسجد واقترب انك نازل بتطلع نازل بتطلع خذ الكتاب بقوة اهتم اهتم م- م- مش ايه آه، لو سمحت بس اخطف العشاء واجي لك حق بسرعه بسرعه انا هرجع تاني اخطف العشاء العشاء بتتخطف طب بس ايه ارزع المغرب واجي لك الصلاه آه، اربعه مهابط الرحمة ومساقط النفحات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فلعله أن يصيب أحدكم نفحة لا يشقى بعدها أبدا ليست بقاع الارض سواء ليست بقاع الارض سواء فامام الكعبه وفي الروضه الشريفه شان لا يبلغ شأوه شان اخر وايضا هناك اماكن مختلفه اختصها الله بخير ليس في غيرها فابحث حتى تجد إن لكل روحا بل أرواح تعمره وملائكة تتفقد أوتاده ولله في خلقه شؤون يا جماعة اوعى تفكر إن مسجدنا ده زي المسجد اللي جنب بيتكم أنا عايزك تعرف ان كل مسجد له روح له روح ذكر لي ان رجلا كان يسير في سفر فراى مسجدا مهجورا فدخل المسجد المهجور ويظن ان ليس فيه احد فوجد شخصا واحدا جالس في المسجد ف قالوا له السلام عليكم قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم تحسس حيطان المسجد وقال له افرح صلاة جماعة كمان فقالوا له ايه ده انت بتكلم مين قال لهم بكلم المسجد بكلم المسجد انا بحب المسجد المسجد ده كان مهجور ما حدش بيصلي فيه وانا بصلي فيه لوحدي بقالي مده وبقى بيني وبينه ألفة وأنس فلما جيته قلت له يلا هيص بقى فيك جماعة مش واحد لأن المسجد بيفتخر لأن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الجبال يفتخر بعضها ببعض ينادي أحدهم على الآخر هل مر بك اليوم ذاكر لله فإن قال نعم رأى له فضلا على الآخر يبقى حتة الأرض اللي اتسجد فيها غير اللي ما اتسجدش وحتة الأرض اللي سجد عليها فلان غير اللي ما سجدش عليها ولي وصلت؟ آه الأماكن بتتفاضل وبعدين بركة الله لا تحد قد ينزل في مكان بركة مكان نفحة من عنده جل جلاله لا حرج على فضل الله انت احيانا كده تدخل مسجد تحس برهبه جواك وتدخل مسجد تحس انه سويقه ريحته مش حلوه فلما تيجي تصلي ها شوف انت هتصلي فين نقل الاقدام الى المساجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لرمضان استعد هيئ رقبتك للعتق من النار هيئ قلبك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك